قبل ما ابتدي قصة النهاردة أنا عاوز أشكر كل الناس اللي جت من Spotify أو Apple Podcasts أو من أي مكان تاني واشتركوا في قناة اليوتيوب عشان يساعدوني إني أوصلها ل 5000 مشترك أنا متشكر جدا ليكم أعتقد إن الوقت جه عشان أحكي لكم كل الخبرات والتفاصيل الغريبة اللي مرت عليا في حياتي الطويلة واللي ما أعتقدش إن كتير مروا بيها في البداية أحب أعرفكم بنفسي اسمي رفعت إسماعيل دكتور وأستاذ أمراض الدم سابقا في جامعة مصرية وعدد كبير من الجامعات الأجنبية سني عدى السبعين سنة أعزب وإزاي اللي عاش حياة زي حياتي ممكن يتجوز أصلا عشت حياة حافلة وهبت نفسي عشان أدور عن أسرار ما وراء الطبيعة عرفت كل حاجة فتحت تابوت الكونت دراكولا قابلت المذؤوبين في غابات رومانيا ودورت على وحش لوخ نس في اسكتلندا قابلت راجل الثلوج المرعب في التبت ولبت النداهة في غيطان الدرة المضلمة واقتحمت قلعة دكتور فيكتور فرانكنشتاين في ترانسلفانيا وعرفت الزومبي في جامايكا كل الكلام ده هحكيه لكم بالتفصيل بس في الأول لازم نتفق على حاجة اللي أعصابهم ضعيفة وإحساسهم مرهف ما يسمعونيش أما الشجعان فبنصحهم إنهم ما يسمعوش الكلام ده إلا في النهار وهم قاعدين وسط أهلهم وأصحابهم بالنسبة لي أنا اللي عشت كل الأحداث دي الرعب اتبخر من جوايا والذكريات دي بقت ذكريات عزيزة عليا بيتهيألي إن لو الباب خبط وفتحت لقيت راجل الثلوج واقف قدامي هاخده بالحضن هعزمه على كوباية شاي دلوقت هبتدي أحكي لكم عن ذكرياتي وأول قصصي هي قصة لقائي مع ملك الظلام الكونت دراكولا في الوقت ده كنت شاب عمري 35 سنة معرفش أي حاجة عن عالم ما وراء الطبيعة كنت مؤمن إن العلم خلاص خلاص عرف كل حاجة طبعا كنت ساذج سافرت بريطانيا عشان أحضر مؤتمر أمراض الدم المؤتمر اللي بيحضره نخبة من الدكاترة من مختلف أنحاء العالم بس بس زي ما انتوا عارفين المحاضرات شيء ممل وانا في اليوم ده قضيت اربع ساعات من اسود ساعات حياتي وانا بسمع كلام كتير عن سرطان الدم وانيميا البحر المتوسط الدكاتره اللي كانوا قاعدين ابتدى يجيلهم حاله من الملل والتعاسه والتجمد الفكري الحاله دي بحب اسميها بين قوسين ذهول المؤتمرات كلهم من كتر القعده ما كانوش حاسين بظهرهم ولا أطرافهم وأردافهم اتجمدت اتحولت لجزء من الكراسي اللي قاعدين عليها لدرجة إن في شوية منهم ما قدروش يستحملوا وابتدوا يتكلموا مع بعض بصوت واطي وهم حاطين إيديهم قدام بقهم زي تلامذة المدارس
شكرا على حسن استماعكم
للحظة الدكاترة اللي خلاص كانوا هيموتوا من الملل ما صدقوش ودانهم بس الراجل كان فعلا خلص محاضرته الطويلة والنتيجة النتيجة إن أصوات تنهيدات الراحة عالية وابتدوا يسقفوا له كانوا بيشكروه عشان أخيرا خلص بالنسبة للمحاضر كان كهل وسيم اسمه ريتشارد كامينجز كنت قابلته في مصر أكتر من مرة وانبهرت بيه جدا شخصيته كانت جذابة على الرغم من عصبيته الزايدة كان بيحب الفن والتاريخ وخصوصا تاريخ الفراعنة وده كان الشيء المشترك اللي ما بينا قابلته بعد المحاضرة أول ما شافني ابتسامة كبيرة اترسمت على وشه ده ده حتى مد إيده عشان يسلم عليا ودي حاجة مش من عوايد الإنجليز سألني عن رأيي في المحاضرة طبعا كدبت عليه قلت له إنها كانت روعة عزمني في بيته الريفي في يوركشاير عشان أنا زي ما هو قال إنسان متحضر ومخلص جدا للعلم عشان كده الساعة سبعة بالليل بالظبط كنت بعدي البوابة عشان أدخل جنينة البيت الإنجليزي الجميل ضوء القمر الضعيف كان منور غصون اللبلاب اللي نازلة من سطح البيت المايل كنت شامم روايح جميلة عمري ما شميتها لزهور عمري ما شفتها قبل كده في حياتي لما دخلت البيت كان أنيق وبسيط بيت أسرة كاثوليكية متدينة في أوضة ال living كان في مجموعة كبيرة من الصلبان الأثرية ولوحة كبيرة للعشاء الأخير مراته كانت تقريبا نفس سنه ست مهذبة ورقيقة بنته كان اسمها كاترين كانت شابة صغيرة في سن المراهقة بس كان واضح عليها إن عقلها أكبر من سنها خدت بالي قد إيه هما متدينين لما قالوا صلاة المائدة قبل ما يبتدوا ياكلوا ساعتها اتكسفت أوي من نفسي كنت نسيت البسملة قبل الأكل همست بسم الله أوله وآخره وبعدين وبعدين ابتديت أملى بطني من أصناف الأكل اللي شكلها جميل وطعمها بشع الحاجة اللي المطبخ الإنجليزي مشهور بيها في أوروبا كلها بعد العشاء قعدت مع دكتور ريتشارد جنب نار الدفاية في أوضة الليفينج المريحة دخلنا وشربنا القهوة وإحنا بيتهيأ لنا إن الحياة مش ممكن تبقى أروع من كده دكتور ريتشارد سألني
إيه إحساسك وإنت من سلالة الفراعنة اللي بنوا حضارة عريقة
ابتسمت وأنا مش لاقي كلام أرد بيه على السؤال الغريب إحساسي حاسس بالندم طبعا بالندم والحسرة عشان ما عنديش دراية كاملة بحضارتهم والحاجات اللي كان ليهم الفضل في اكتشافها أوقات أوقات بيتهيألي إن مفيش حاجة فاضلة ممكن الواحد يكتشفها بعد كل الاكتشافات اللي الجنس البشري وصل لها لحد دلوقتي دكتور ريتشارد خد نفس من البايبل اللي في ايده قبل ما يرد عليا
أعتقد إن زمن الاكتشافات انتهى وزمن التطوير ابتدى وهنا بيجي دور راجل علمي زي راجل بيؤمن بعلم ما وراء الطبيعة وبيؤمن إن كل أسطورة ليها أصل ما نعرفوش أصل القدماء ما وقفوش عنده أو حاولوا يكتشفوه
وبعدين عينيه لفت في الأوضة الفاضية كأنه بيدور على حاجة حاجة مش موجودة وبعدين كمل كلامه
خد عندك مثلا أسطورة الكونت دراكولا مفيش حد حاول يتأمل فيها انشغلوا بأبحاثهم عن الكهرباء والموجات الكهرومغناطيسية والانشطار النووي والمضادات الحيوية فما كانش عندهم وقت عشان يقفوا عند الأسطورة دي وهنا هنا بيجي دور راجل علمي زيي راجل بيؤمن إن الأسطورة ما جاتش من فراغ وبيحاول يدرسها أكتر في شواهد تاريخية كتير شواهد مريبة الدم السائل الأحمر الغامض رمز الحياة ورمز الموت في نفس الوقت خد عندك طقوس شرب الدم في الهند المومياوات اللي عندها أنياب اللي لقوها في الصين ولايم أهل سبارتا اللي كانوا بيشربوا فيها الدم المخلوط بالخل والتوابل ودم السلحفاة البحرية اللي بيشربوه كعلاج للروماتيزم في جامايكا وكتب السحر الأسود في العصور الوسطى كتب السحر اللي كلها بتتكلم عن موضوع طرد مصاصين الدماء كأنهم حقيقة مسلم بيها من هنا لو عندنا مرونة في التفكير هنقدر نجزم إن في وقت من الأوقات وفي مكان من الأماكن كان في مخلوقات مخلوقات كابوسية عايشة على الدم زيها زي الكونت دراكولا مثلا
ايه دراكولا ده كان صوت كاترين كانت لسه داخله الاوضه حالا وده كان رد فعلها لما سمعت اخر جمله وبعدين اعتذرت بسرعه واستأذنت عشان تطلع أوضتها دكتور ريتشارد ابتسم
كده أحسن في حاجات الواحد مش المفروض يقولها قدام الستات فهمني أنت مش كده؟
وبعدين قام ومشي ناحية مفتاح الكهرباء وطفى النور الأوضة دلوقت ما بقتش منورة غير بنور الدفاية الهادي الدكتور اتكلم بطريقة درامية مؤثرة
ده الجو المناسب للكلام الرهيب اللي احنا بنقوله
حسيت بأشعارة باردة بتزحف على ظهري نار الدفاية نار الدفاية فكرتني بالمشوار الطويل اللي مستنيني بعد ما أخلص سهرتي مشواري للفندق اللي أكيد بعد ليلة زي دي هيبقى مليان بالبرد والخوف دكتور ريتشارد وقف قدام لوحة متعلقة على الحيطة وهو بيبص عليها في ضوء رقصة نار الدفاية وبعدين اتكلم
أنا دورت وبحثت لسنين طويلة أنا وواحد زميلي عالم من علماء التاريخ والنهاردة النهاردة أقدر أقول لك إننا قدرنا نثبت بالدليل المادي إن الكونت دراكولا كان موجود
الجملة الأخيرة اتردد صداها في ضلمة الأوضة لدرجة إني فعلا ما أقدرش أنكر إني اتخضيت واضح إن دكتور ريتشارد موهوب في الإخراج المسرحي
القصة زي ما أغلب الناس عارفينها هي قصة الكونت اللي عاش في ترانسلفانيا في القرن ال 14 كان مادة خام للشر بس طبعا ما كانش من الموتى الأحياء كان إنسان عادي برام ستوكر خلده في قصته المشهورة القصة اللي الناس بتترعش لما تقراها لحد دلوقتي وبعدين السينما فينسنت برايس ولون شاني كملوا الصورة النهاردة أنا بقول إن دراكولا فعلا كان موجود كان موجود زي ما وصفته القصص بدون أي مبالغة
رديت عليه بثقة بس احنا رجال علم يعني عارفين كويس ان اللي ما بيتشافش ولا بيتسمع ولا بيتشم ولا بيدخل العقل ببساطة مش موجود دكتور ريتشارد ابتسم وخد خطوتين عشان يوصل لدولاب الملفات فتح درج وسحب منه ظرف ضخم وبعدين حطه في ايدي
اقرا الأوراق دي الأول قبل ما تتكلم عن العلم
قبل ما الحق ارد ميسيس كامينجز دخلت علينا الاوضه بابتسامه كبيره مرسومه على وشها شكرتها على العشاء وبعدين ابتدينا نتكلم عن الطقس وبعدين هنتها على ذوقها الراقي في تنسيق بيتها الجميل بينت لها قد ايه انا معجب بلوحه العشاء الاخير ابتدت تحكي لي قصه اللوحه وسبب نظرات الدهشه المرسومه على وشوش الحواريين عارف ليه الغربيين بيتشائموا لما الملح بيقع على الترابيزة؟ هزيت راسي يمين وشمال وأنا بعترف بجهلي عشان يهوذا الخاين المرسوم في اللوحة الملح وقع قدامه على الترابيزة شايف وشه؟ وش مرسوم عليه كل خطايا البشر مستسلم تماما للشيطان كأنه ما عندوش أي اختيار في اللحظة دي كنت دخلت جوه عالم اللوحة بس في نفس الوقت كنت بفكر في المسافة الطويلة اللي بتفصلني عن سرير الدافي في الفندق وعن وعن قراية الظرف الكبير اللي الدكتور اداهولي وعشان كده أول ما قفلت أوضتي عليا في الفندق مددت على السرير وابتديت أفحص محتويات الظرف كان مليان بأوراق قديمة وصور صورة منهم كانت لقصر أثري قديم وصورة تانية كانت لتابوت مقفول من الرخام وصورة تالتة لحاجة ما فهمتش هي إيه وبعدين صورة للوحة مرسومة بألوان الزيت لوحة الراجل طويل وشه رفيع ودقنه مدببة أما الورقة الصفرة كان مرسوم عليها خريطة قصر بحبر أسود القصر كان مليان سراديب سراديب متسمية بأسامي سلافية أسامي معرفت شنطها أصلا ألغاز كتير إيه ده؟ آه أخيرا ورقة مكتوبة بالإنجليزي ده خط دكتور ريتشارد كامينجز
احنا دورنا لشهور في سراديب قصر الكونت دراكولا في ترانسلفانيا نفس القصر اللي السلطات منعت السياح من زيارته عشان في أجزاء منه آيلة للسقوط وأخيرا لقينا الخريطة المرفقة الخريطة اللي دلتنا على مكان توابيت عائلة الكونت في سرداب مليان بالتراب والوطويط فتحنا كل التوابيت لحد ما لقينا مومياء الكونت على صدرها لقينا صندوق من العاج الصندوق كان فيه رسالة رسالة سايبها خادم الكونت للأجيال الجاية
أنا بكتب الرسالة دي عشان اللي هيجوا من بعدي عشان أحذرهم من خطر شنيع الشيطان اختار المكان التعيس ده عشان يتولد فيه دراكولا دراكولا هو أول مصاص دماء يتولد في البلد دي الكونت معروف بين الفلاحين بقسوته وطغيانه وإنه بيستخدم جيش من المرتزقة عشان يفرض سيطرته وده خلى الفلاحين يسموه الشيطاني أو دراكول الكونت ابتدى يشرب كل ليلة خليط ملعون دم خنازير وتوابل ونبيذ بيقول إن الخليط ده بيرجع الشباب وبعدين ابتدى يقرا في كتب السحر الأسود وابتدى ينعزل وشكله بقى غريب وشه رفع وطول صوته بقى زي عواء الديابة بقى بيخرج لما الشمس تغيب ويرجع الفجر عشان يعزل نفسه في سراديب القصر و ومبقاش بياكل في كتب السحر لقيت تفسير حالته الخليط اللي بيشربه اه بيمنحه الخلود بس بأبشع طريقة بيحاول اللي بيشربه الخفاش بشري خفاش بيعيش على دم البشر بالليل وبينام في تابوت بالنهار وبيموت إذا اتعرض لضوء الشمس وأنا أنا كان لازم أعرف استجمعت شجاعتي ونزلت سراديب القصر السراديب اللي موجود فيها توابيت أسرته ريحة العفن كانت مالية المكان الفيران كانت في كل حتة وجوه تابوت من الرخام لقيت اللي كنت بدور عليه في الحتة دي في جزء مش واضح من المخطوطة ما بيتنفس وشه شاحب زي الميتين على شفايفه نقط دم لسه ما نشفتش عينيه كانت مفتوحة وهي باصة للفراغ جمعت شجاعتي وقربت صوابعي من شفايفه لما فتحتها لقيت صفين من الأسنان المدببة شبه أسنان الحيوانات المفترسة لحظتها شعور بالرعب اجتاح كياني نوع الرعب اللي بيشل العقل جريت وانا ما بفكرش غير في حاجه واحده ان اهرب رغم اني ما كنتش عارف اروح فين وسط حاله الفوضى اللي كانت مسيطره على كياني نسيت اقفل التابوت الكونت بقى مصاص دماء وتحول لعالة عالة على نفسه وعلى الناس التانيين أهل القرية كان عندهم حق كان عندهم حق لما كانوا بيرسموا الصليب لما بيعدوا من قدام القصر وأكيد ده بيفسر جثة المتسول اللي لقوها مرمية جنب سور القصر وفي رقبته ثقبين لونهم أحمر عشان كده الكنت شال الستاير البيضة والأيقونات وعشان كده كنت بسمع صوت العواء الرهيب في الليالي اللي القمر بيبقى فيها كامل رجعت تاني أقرأ كتب السحر مصاص الدماء كابوس وأنا أنا لازم ألاقي حل للكابوس ده خصوصا إني بقيت عارف سره وخصوصا إنه ما قتلنيش لحد دلوقتي ممكن يكون لسه محتاجني عامة قتل مصاص الدماء شيء سهل بيموت من أي رمز ديني هو أصلا مخلوق رمزي وجوده رمز وموته بيتم بالرموز نور الشمس واللون الأبيض والفضة والكتب السماوية كلها كلها بتقتله بس الطريقة الفعالة فعلا وتد خشب بيتدق في صدره كل كتب السحر بتحذر بتقول بما ان مصاص الدماء رمز فموته برضه رمز وعشان كده بيرجع للحياة مرة كل مئة سنة عشان يفسد في الأرض وبعد ما ينشر الرعب والموت بيموت على إيد إنسان غير ملوث في اللحظة دي حسيت بشيء غير طبيعي في الأوضة رفعت راسي عن كتاب السحر شفت الكونت دراكولا واقف قدامي سادد الباب وهو بيبتسم ابتسامة صفرة ابتسامة رهيبة الليل جه من غير ما أحس وهو صحي صحي ولقى تابوته مفتوح عارف إني فهمت بصيت له وأنا مرعوب وشه ما كانش بيمت بصلة للوش اللي أنا كنت عارفه أنيابه الفظيعة لون جلده الباهت المليان بالتجاعيد ريحة الكبريت اللي بتتكلم عنها كتب السحر اتحرك قدام المراية مفيش انعكاس حتى الشمعة حتى الشمعة ما قدرتش تكون له ظل على الحيطة صرخت يا رب انقذني يا رب وشه اتغير رجع لورا اللحظة وأنا استغليت الفرصة وجريت جريت للباب وبعدين جريت على أوضتي قفلت الباب بالمفتاح وفقدت وعي على السرير آخر حاجة شفتها كان مقبض الباب وهو بيتحرك بجنون أيوة أيوة كنت دراكولا بقى خليفة الشيطان على الأرض بقى مريض وهو عارف إنه مريض وأنا أنا قررت إني أريحه من عذابه هقتله النهاردة كتب السحر قالت إنه هيموت على إيد راجل غير ملوث أنا الراجل ده أنا القاضي وأنا الدفاع وأنا الادعاء وأنا الجلاد أنا كلهم في نفس الوقت هنزله النهاردة بالخنجر الفضة والتوم بس قبل أي حاجة هنزله بإيماني ولو كنت ملوث ومت اللي هيلاقوا الرسالة دي هيعرفوا اللي أنا عرفته وهينتظروا رجوع كنت كل ما تعدي مئة سنة والحق دايما هو اللي بينتصر في النهاية خادم الكونت جيسيب ميكائيل عام الرب 1595بعد ما خلصت قراية الرسالة لقيت تعليق قصير بخط دكتور ريتشارد
احنا لقينا موميا كنت وعلى صدرها التحذير ده للأجيال اللي جاية وده معناه حاجة واحدة إن الخادم نجح في مهمته
طفيت الأباجورة وقفلت عيني عشان أريحهم طيب الهبل ده هو اللي شاغل دماغ العالم الكبير الدكتور ريتشارد طبعا بالإضافة لكلام أفلام الرعب الرخيصة عن الهنود والإسبرتيين ومومياوات الصين كلام فاضي ابتديت أسلي نفسي وأنا بحاول أتخيل شكل الشر في العالم ممكن يكون ممكن يكون غول بعينين حمراء ولا اخطبوط بست دراعات طويلة ما قدرتش أتخيله بس لسبب مش عارفه صورة وش يهوذا في لوحة دافنشي ما فارقش خيالي البصة المليانة بالتعاسة والإحساس بالذنب في عينيه بصة إنسان ما يملكش غير إنه يغلط عشان ما عندوش اختيار تاني معرفش إزاي ولا إمتى غرقت في النوم تاني يوم بعد ما خلصت جدول أعمال المؤتمر قابلت دكتور ريتشارد في الكافيتيريا وأنا بسلم عليه كنت حاسس إن اللي حصل إمبارح كان مجرد شيء سخيف حصل من وقت بعيد دكتور ريتشارد سألني وهو بيقلب الكريمة في القهوة بتاعته
ياه قريت الأوراق
أيوة قريتها
إيه رأيك؟
قلت له بصراحة على رأيي في الموضوع عينيه لمعت والغضب ملاه
كلام فاضي انت فاكر ان انا وواحد من اعظم علماء التاريخ في اوروبا وقعنا ضحيه مقلب اتعمل فينا ولا عمل المقلب كلف نفسه وحضر كل الاوراق والصور دي واكيد هو اللي حضر الموميا كمان وبعدين قعد جنبها يستنى سنين لحد ما خطر على بال واحد اهبل زيي انه يدور في السرداب عشان يلاقيهم مقلب جامد الصراحه بص انا عارف ان مفيش حاجه بتاكد كلامي بس في نفس الوقت مفيش حاجه تنفيه
الدكتور خلص كلامه وبعدين هز راسه وهو متضايق وبعدين رجع لبروده المشهور البرود اللي ورثه عن أجداده الإنجليز
عاوزك تجيلي الليله في حاجه جديده عاوزك تشوفها تعالى في نفس الميعاد
تاني مرة تانية بقعد أتعشى ونظرات يهوذا المليانة بكره الذات بتراقبني على الناحية التانية من الترابيزة كان قاعد البروفيسور ماكس لوفاريسكي يهودي طبعا زي ما أكيد استنتجته من اسمه ما بطلش كلام للحظة عن معاناته في معتقلات النازيين يا ربي هما العلماء مملين ليه كده بعد العشاء الدكتور ريتشارد وجه لي الكلام
اللي هوريهولك دلوقتي هو خلاصة بحث بحث خد مني أنا والبروفيسور لوفاريسكي سنين أنا مش من حق أطلب منك إنك تقتنع باللي هتشوفه بس من حق أطلب إنك تحترمه وتوعدني إنه يفضل سر ما بيننا
نطق الجملة الأخيرة بشكل مرعب وهو بيضغط على حروف كلمة سر حسيت بالقلق أوعدك بعد ما نطقت الكلمة دي قمت ومشيت وراهم عشان أنزل بدروم البيت الإنجليزي الجميل ريحة خمرة معتقة وعفن وريحة تالتة أسوأ من الريحتين اللي قبلها دكتور ريتشارد زح الخيش من فوق صندوق مقفول في الركن فتحه وبعدين اتكلم بطريقة مسرحية
يا أساتذة أقدم لكم مومياء الكونت دراكولا
لحظتها لحظتها ما حسيتش بالخوف ولا حتى بالفضول ما حسيتش بأي حاجة غير بإني راجل علم راجل علم ما بيندهش من اللي بيشوفه قدامه بس بيهتم بيه الموميا كانت موميا عادية عندها مزايا وعيوب أي موميا تانية جلد متآكل شعر خفيف منكوش مناخير مش موجودة بس بس كان في حاجة مختلفة الأسنان هي ليه أنيابها حادة كده شبه أنياب الذئاب دكتور ريتشارد ابتسم وهو بيتشفى فيا
ها إيه رأيك؟
بدل ما أرد عليه سألت لوفاريسكي انتوا قدرتوا ازاي تجيبوه هنا؟ احنا هربناه بطريقة معقدة هربناه على انه شحنة ادوات حفر والسلطات في ترانسلفانيا ما عندهاش علم انه اختفى وعشان كده ما دوروش عليه اصلا دكتور ريتشارد ولع عود كبريت وقربه من الموميا النار اتطفت
شايف؟ في غاز خامل طالع من الموميا
ما قدرتش ابلع اللي بيحصل قدامي على الرغم من اني شايفه بعناية دليل لا يقبل الشك على خطأ الافتراضات العلمية وبيثبت وجود السحر وعلى ان كل الاساطير ممكن تتصدق سألت دكتور ريتشارد بس انتوا ليه بتضيعوا كل الوقت والمجهود ده؟
عشان الحقيقة الحقيقة اللي هتدي العلم مرونة مرونة يقدر يستوعب بيها كل أساطير ومعتقدات الشعوب البدائية الحقيقة اللي هتتسبب في انقلاب علمي احنا واقفين دلوقتي قدام الدليل الحي على إن السحر موجود
بعد دقايق طلعنا من البدروم وقعدنا في أوضة الليفنج ساكتين قدامنا كان في مجموعة من المستندات القديمة سألت وأنا مليان الحيرة مش فاهم إيه السر ورا إنكم توروني الكلام ده
أنت مسلم يا أستاذ رفعت
أيوة أنا مسلم الحمد لله
وأنا كاثوليكي ودكتور لوفاريسكي يهودي وبكده اللي هيشهدوا على المعجزة هيكونوا أشخاص من الثلاث ديانات
معلش معجزة إيه اللي أنت بتتكلم عنها
رجوع الكونت رجوع الكونت دراكولا
دكتور ريتشارد مد إيده ومسك ورقة من الأوراق اللي قدامه
المستندات بتقول إن مصاص الدماء بيرجع للعالم كل 100 سنة عشان ينشر الشر والفساد وبعدين بيموت على ايدين شخص بين قوسين غير ملوث
دكتور لوفاريسكي حسس على دقنه وبعدين اتكلم في شواهد تاريخية على ظهور مخلوقات ليها صفات مصاص الدماء ومع ظهورها بتظهر جثث جثث رقبتها مثقوبة الكلام ده حصل سنة 1759 و 1859 تحديدا في الليالي اللي القمر بيبقى فيها بدر وكوكب المشتري متوازي مع كوكب المريخ وممكن نقول إنه كان في كل مرة بيقتل وبعدين يرجع تاني لصورة الموميا اللي احنا شفناها ثواني معلش مش فاهم يعني كان بيرجع للحياة من تلقاء نفسه دكتور لوفاريسكي ما سابش سؤالي متعلق في الهوا كتير لا كان بيساعدوا ناس الناس اللي بيعملوا طقوس البعث لحظتها لحظتها ابتديت افهم احنا في سنة 1959 يعني السنة دي هي السنة السعيدة المنتظرة دكتور لوفاريسكي فتح ورقة صفرة وابتدى يقرأ أول شرط اللي هيعملوا الطقوس لازم يكونوا أشخاص أشرار أشرار شرهم مسيطر عليهم زينا كده دكتور ريتشارد ابتدى يشرح كلامه
احنا عبيد الفضول العلمي على استعداد اننا نعمل اي حاجة عشان نوصل للحقيقة احنا عايشين عشان العلم تاني شرط شرط القرن يعني ان تكون عدت 100 سنة على موت الكونت وتالت شرط هو شرط القمر انه يكون بدر وان المريخ يكون متوازي مع المشتري الشرط التاني والتالت هيتحققوا بعد اسبوع ليلة يوم الاربع اما الشرط الرابع هو شرط الوطواط لازم يتحط على صدر الموميا وطواط وده مش موضوع صعب الشرط الخامس شرط الدم جردل الدم يتحط جنب الموميا طيب هل الدم ده هيكون دم بشري؟ الموضوع ده الأوراق محددتهوش
لحظتها لحظتها خدت بالي من حاجة عينيا لمعت زي ما أكون جبت الجيم من ديله أو جبت الكونت من ديله في حالتنا دي ثواني بقى من فضلك التاريخ بيقول إن كل 100 سنة مجموعة من الناس بتلاقي التابوت وبيمارسوا طقس البعث طب ازاي التابوت لسه في نفس مكانه وبرضه الرسالة الرسالة ازاي فضلت في نفس المكان اللي الخادم سابها فيه من خمس قرون وش دكتور ريتشارد أحمر
تصدق أنا أنا فاتني التفكير في الموضوع ده
دكتور لوفاريسكي لحقه ممكن يكون اللي قتل الكونت في كل مرة فكر إنه يسيب الرسالة في مكانها للأجيال الجاية لا لا لا طيب طيب هو ليه اللي بيقتل الكونت بيرجع جثته في التابوت في كل مرة ما بيدفنهاش ليه مثلا في مكان مش معروف أو ليه ما بيحرقهاش أو يقطعها ويخلص من شرها للأبد أول مرة أعرف إن اللي بيقتلوا مصاصين الدماء منظمين للدرجة دي لحظات صمت في اللحظات دي فهمت فهمت بكل فخر إن الراجلين اللي قاعدين قدامي بيكرهوني بجنون بس هو ده العلم وهم عارفين كده كويس دكتور ريتشارد فكر شوية وبعدين اتكلم
شوف يا دكتور رفعت احنا كده كده مصممين على التجربة التجربة اللي مش فاضل عليها غير اسبوع لو مش عاوز تشاركنا فيها قول من دلوقتي عشان الحق الاقي بديل عالم اكون بثق فيه من الجالية المسلمة في انجلترا
الوقت ضيق زي ما انتوا شايفين انا وانا اطلع مين عشان ارفض موضوع زي ده ليلة الاربع هتبقى ليلة كوميدية بس طبعا طبعا كنت ساذج زي ما قلت لكم قبل كده انا معاكم يلا بينا مفيش وقت نضيعه زي ما انت قلت يا دكتور ما كانش في أي حاجة ممكن تقنع العلماء الاتنين غير التجربة نفسها كنت واثق من نفسي لدرجة إني ابتديت أجهز الكلام اللي حواسيهم بيه لما شمس يوم الخميس تطلع والموميا تفضل موميا زي ما هي هتبقى لحظة حزينة لحظة هيعرفوا فيها إنهم ضيعوا عمرهم كله هما بيطاردوا وهم الموضوع واضح زي الشمس في حد نشر أسنان الموميا عشان شكلهم يبقى شبه الأنياب مفيش أي احتمال تاني تاني يوم الصبح جوناثان صبي البقال جه ومعاه لفة صغيرة اتضح في الآخر إنها خفاش ميت خفاش اصطادوا من كنيسة مهجورة قريبة كان هيطير من الفرحة لما دكتور ريتشارد اداله 2 جنيه مكافأة قعدت أنا ودكتور ريتشارد نحنط الخفاش في الجنينة بالفورمالين طيب نفترض إننا ما قدرناش نسيطر على دراكولا لما يصحى هنعمل إيه وقتها؟ دكتور لوفاريسكي رد لا لا دراكولا كان مخيف زمان أيام الشمعدانات والعربيات اللي بيجرها الخيول والكونتيسات بس النهارده النهارده الموضوع مختلف احنا في عصر انشطار الذره والكهرباء الكونت دلوقتي هيبقى مجرد حيوان تجارب ظريف دكتور ريتشارد كمل كلامه
هننقله المعمل مهجور في جلاسجو هنكتفه وبعدين هندرس كل حاجة تركيب دمه أنسجته ضغط دمه ودرجة حرارته ولو مات هنشرحه ده ده حتى ممكن يجي اليوم اللي نعمل له فيه مؤتمر صحفي أو ممكن ننشر مذكراته في كتاب ممكن نسميه مثلا حياتي في التابوت أنا متأكد إن مبيعات الكتاب ده هتحقق أرباح خيالية
رديت وأنا بحاول أخبي نبرة السخرية واضح إن الموميا دي حظها عالي جدا في اللحظة دي ريحة أحشاء الخفاش المقرفة فاحت في الجو ضغطنا على نفسنا وكملنا عملية التحنيط تلات علماء تلات علماء مسخرين عقولهم عشان يثبتوا وهم قعدت في أوضتي المريحة الأوضة اللي اداهالي دكتور ريتشارد في بيته الريفي الجميل كنت سبت الفندق من تلات أيام بس كنت لسه سايب شنطي هناك شعور حسيت بيه شعور ما قدرتش أفسره هو اللي خلاني أعمل كده خرجت من بيت الدكتور للجنينة ولعت سجارة وابتديت أفكر أنا إيه اللي خلاني أوافق أبقى جزء من القصة دي؟ ممكن ممكن سحر وجاذبية المجهول ولا اللذة الباردة المتغطية بنكهة الخوف اللي كانت بتبقى موجودة جوه قصص جدتي زمان قصص الغولة والنداهة وقتها وقتها كنت بسأل نفسي هي المخلوقات دي شكلها عامل ازاي واضح ان الفلكلور الشعبي اختار لها شكل الانثى وبعدين كبرت وابتديت اروح السينما وشفت لون تشاني وفينسنت برايس وهما بيلعبوا دور الكونت الغامض مصاص الدماء دراكولا دراكولا اللي شخصيته فتنتني وحيرتني ورعبتني في نفس الوقت والنهارده النهارده انا قربت قوي من اني اعرف حقيقه الكابوس ده مش كده وبس دي حتى موميا كنت موجوده في بدروم نفس البيت اللي انا موجود فيه دلوقتي لا وهتصحى كمان بعد تلات ايام انا مش عارف اصدقاء طفولتي في المنصوره هيقولوا ايه لو عرفوا اللي انا بمر بيه دلوقتي دلوقتي كل حاجة بقت جاهزة جردل فيه دم خنزير الخفاش المتحنط ومعايا اتنين علماء مش هاممهم غير العلم مهما كانت نتائجه الرهيبة ولعت الأباجورة جنب السرير كان في مجموعة من الكتب أول كتاب من فوق كانت قصة برام ستوكر المشهورة دراكولا واضح إن دكتور ريتشارد حطها جنب سريري عشان يدخلني في ال mood شتمته في سري وفتحت الرواية على طول ريشة خيالي ابتدت ترسم الأحداث في دماغي خيالي الكاتب فعلا رهيب وعبقري ومريض وصلت للجزء اللي بيدخل فيه الكونت على ضيفه ضيفه جوناثان هاركر موثق العقود جوناثان في الوقت ده ما كانش عنده أي فكرة عن حقيقة الكونت كان فاتح مرايته الصغيرة وبيحلق دقنه وهنا الموثق بيستغرب ازاي انا مش شايف انعكاس الكونت في المراية لحظتها عينين الكونت بتتركز على جرح في رقبة جوناثان جرح من موس الحلاقة في اللحظة دي الباب خبط اتخضيت النتيجة كانت إن الريشة وقعت وخرجت من عالم الخيال للواقع لما فتحت الباب لقيت الدكتور ريتشارد قدامي
ايه انت نمت
واضح جدا اني لسه صاحي بص على السرير لما شاف القصة ابتسم
واضح انك بتستعد لضيفنا
رديت عليه بعصبية ضيفنا ضيفنا ايه يا دكتور احنا كلنا ضيوفك
اهلا بيكم كلكم يا سيدي اه قول لي استفدت ايه من اللي انت قريته
استفدت اني ما احلقش دقني قدام دراكولا
وايه تاني
واني ما اثقش في الناس اللي انعكاسهم ما بيظهرش في المرايه دكتور ريتشارد انفجر في الضحك كان لابس روب تحته قميص وكرافتة كان شكله في غاية الأناقة والوسامة ولع سيجارة من غير ما يعزم عليا زي عوايده وبعدين عينيه لفت في الأوضة
ايه ده انت ليه ما علقتش ايات قران في الاوضه
شاورت له على الكومود على المصحف اللي المرحومة والدتي اديتهولي قبل ما اسافر أول سفرية ليا المصحف بتاعه بس عشان اقرا فيه مش عشان يحميني من مصاص الدم بتاعك هز راسه وقام ببطء وهو متجه ناحية الباب مر من قدام المراية المتعلقة على الحيطة لا واضح إن أعصابي بايظة هي المراية دي مش مصقولة ولا ولا الإضاءة الإضاءة مش كفاية ولا ولا الراجل ده صورته ما بتتعكس في المراية لف وسألني وملامح اهتمام حقيقي مرسومة على وشه
انت انت شكلك مخضوض كده ليه يا دكتور
مش عارف أعمل إيه أقول له السبب ولا ولا أكذب مفيش حاجة أعتقد إن القصة مأثرة عليا الدكتور فكر شوية وبعدين
رفعت في حاجه مهمه
اتفضل
في حاجه عاوز اعملها ومش عاوز الدكتور لوفاريسكي يعرفها توعدني
أوعدك يا دكتور
كويس حصلني على البدروم بعد عشر دقايق
الدكتور ريتشارد رمى سجارته على الأرض وبعدين خرج من الباب قفلت الباب وراه ورحت جري على المراية انعكاسي واضح فيها ممكن تكون لعبة من ألعاب الضوء في زاوية انكسار للضوء بتحول المية لمراية إيه المانع إن تكون في زاوية تانية تكون بتحول المراية لسطح ما بيعكس طيب نسلم جدلا إن المراية ما عكستش صورته معنى الموضوع ده إيه؟ ده أنا ما بؤمنش بالأشباح و... وبعدين عاوزني أقابله في البدروم ليه؟ أكيد يعني مش عشان يلعب معايا كوتشينة أو يفرجني على مجموعة طوابع وأكيد أكيد مش عشان يمص دمي عشان أنا ما بؤمنش بالكلام الفارغ ده زي ما قلت لكم قبل كده وإيه هي الحاجة اللي عاوز يعملها ومش عاوز دكتور لوفاريسكي يعرفها عامة العشر دقايق عدت لبست الروب وخرجت من الأوضة وأنا واخد طريقي للبدروم الطرقة الضلمة وبعدين الترابيزة لسه موجود عليها بقايا العشاء Mrs كامينجز لسه ما شالتهاش باب أوضة الدكتور ريتشارد بيفتح ببطء
دكتور رفعت
لاحظت إنه بيتكلم بصوت عالي فهمست له بصوت واطي صوت خرج مني زي الفحيح يلا بينا
يلا بينا على فين
البدروم يا دكتور ريتشارد
بدروم بدروم ايه انت اتجننت يا دكتور
هو هو ايه اللي بيحصل بالظبط دكتور ريتشارد كان باين على وشه انه بيتكلم جد واضح انه ما كانش بيهزر هو مش انت اللي طلبت مني كده الكلام خرج من بين شفايفي عشان يخبط في حاجز صلب بارد ويقع يتكسر عند رجليا
ثانية واحدة طلبت منك ايه
ان احصلك على البدروم
امتى الكلام ده يا دكتور رفعت
من عشر دقايق لما كنت عندي في الأوضة خلينا اختصر لكم الحوار ده الحوار اللي انتوا أكيد استنتجتوا الكلام اللي اتقال فيه دكتور ريتشارد عارف ومتأكد وبيحلف إنه ما جاش أوضتي أبدا وأنا أنا متأكد إنه كان عندي لسبب ما يعرفوش غير ربنا الحوار كان نتيجته في الآخر إن كل واحد مننا كان متأكد إن التاني يا إما كذاب يا إما معتوه
عارف يا دكتور رفعت
دكتور ريتشارد قال الجملة دي وبعدين ضيق عينيه وهو بيكمل كلامه
واضح ان احنا الاتنين بنقول الحقيقة
مش فاهم ازاي يعني
الموضوع واضح زي الشمس في حد حاول استدراجك للبدروم وعشان كده زارك وهو واخد شكلي
يو احنا هنرجع للكلام الفاضي ده تاني
قولي ما لاحظتش اي حاجة غريبة لما الشخص ده زارك
فكرت شوية وبعدين رديت عليه من غير أي اهتمام لا مفيش أي حاجة غير غير إنه ما كانش ليه انعكاس في المراية تحب شريحة توست تانية يا دكتور رفعت؟ Mrs كامينجز سألتني السؤال ده واحنا قاعدين حوالين ترابيزة الفطار هزت لها راسي يمين وشمال صبت قهوة زيادة في الفنجان بتاعي وهي بتقول شكلك مرهق النهاردة يا دكتور آه جدا كانت ليلة شنيعة في شخص زارني ليلة امبارح في الأوضة دكتور ريتشارد بصلي وهو بيوسع عينيه عشان يمنعني إن أكمل كلامي شيء غريب شيء غريب إن الشمس لما طلعت خلت اللي حصل امبارح مبهم وسخيف في نفس الوقت واضح إنها هلوسة غريبة نتيجة إني قريت قصة برام ستوكر المخيفة بعد الفطار دخلنا مكتب الدكتور ريتشارد قعدنا جنب صاحب البيت اللي ولع سيجارة وبعدين ابتسم
امبارح الدكتور رفعت في شخص لطيف زاره
وبعدين ابتدى يحكي اللي حصل لدكتور لوفاريسكي لوفاريسكي اللي قعد يسمع باهتمام وهو بيبص لي بعينين شبه عينين الصقر أول ما القصة خلصت قعدنا ساكتين بعد دقيقتين لوفاريسكي اتكلم أعتقد إن الموضوع عند الدكتور رفعت سألته وأنا مستغرب مش فاهم قصدك إيه رد عليا بثقة قصة دكتور ريتشارد ما تحتملش أي شك بس قصتك ممكن نتناقش فيها شوية الدم غلي في عروقي قصدك ايه؟ قصدك اني بكذب؟ لا يا دكتور قصدي انه تهيألك هزيت راسي في الحقيقة أنا نفسي بقيت شاكك في كل حاجة كل اللي شفته كان ملموس ومادي لدرجة مرعبة وأنا أنا عمري ما هلوست قبل كده ممكن تكون كل الهلاوس مقنعة بالطريقة دي بس بس لحظتها افتكرت حاجة يخرب بيت غبائي بقول لكم ايه تعالوا معايا على اوضتي في الأوضة سريري كان بنفس حالته لأني ببساطة عمري ما برتبه بعد ما أصحى من النوم شايفين شايفين قصدي إيه وشاورت على قصة برام ستوكر والمصحف الصغير على الكومود الحاجات اللي اتكلمت عنها مع الشخص اللي زارني بالليل دكتور ريتشارد رد عليا
وايه المشكله يعني ما انت ممكن تكون دخلت حاجات حقيقيه حاجات من اللي موجوده في الاوضه في الهلوسه بتاعتك
طيب أنا معاك بس إيه رأيك في ده؟ الاتنين بصوا على الحاجة اللي أنا بشاور عليها الحاجة اللي بتثبت بما لا يدع مجالا للشك سلامة عقلي هناك على مشمع الأرضية كان في عقب سجارة عقب سجارة من نفس النوع اللي بيدخله دكتور ريتشارد دكتور لوفاريسكي اتكلم الموضوع بسيط الدكتور ريتشارد عزم عليك بسجارة دكتور ريتشارد عمره ما عزم عليا بسجارة في حياته طيب طيب اهدى اسمع يا صديقي الحياة معقدة بما فيه الكفاية انت ليه مالي الدنيا زعيق بسبب عقبة سجارة صوتي عالي أكتر لما الغيظ ملاني أنا متأكد متأكد إن في حد أو شيء دخل أوضتي امبارح وطلب مني إن أنزل البدروم وعقب السيجارة ده الدليل على صدق كلامي وبعدين بصيت لدكتور ريتشارد وأنا بترجاه دكتور ريتشارد ما تقول إنك كنت بتهزر وتريحنا من الصفصطة دي
في يا دكتور رفعت انت عارفني انا عمري ما بهزر
أيوة بس التفسير العلمي الوحيد للموضوع هو إنك بتكذب
دكتور رفعت ما اسمحلكش بيتهيألي انك تقدر تتكلم بطريقه احسن من كده مع واحد في سن والدك
الكلام سخن زيادة والموضوع قلب بخناقة بيتهيألي إني كنت خلاص هضربه أو هو هو كان خلاص هيطردني من بيته فاللحظة دي دكتور لوفاريسكي حشر جسمه الضخم ما بينا يا دكاترة يا دكاترة من فضلكم احنا نسينا حاجة بطلنا كلام عشان نشوف اللي اليهودي عاوز يقوله هو الدكتور رفعت كان المفروض يعمل ايه في البدروم
مش عارف
ولا انا كمان عارف خلاص يلا بينا ننزل ونبص بصة نزلنا البدروم ريحة العفن والتابوت الكئيب الممل في نفس مكانه مفيش أي حاجة جديدة شدت انتباهنا الموضوع فعلا غريب ومش فاضل غير يومين على الميعاد ولسه لسه كل واحد مننا منشف دماغه على رأيه بس علامات الاستفهام كترت يا ترى مين اللي هيضحك ضحكة الانتصار يوم الأربع في نص الليل صحيت على صوت ازاز بيتكسر خدت 30 ثانية عشان أفهم أنا فين و30 ثانية تانية عشان أفهم أنا مين وبعمل إيه في السرير وبعدين عشر ثواني عشان أنط من السرير خرجت من الأوضة وأنا حافي بالبيجامة طلعت الدور التاني اللي تهيألي إن الصوت جه منه سمعت صوت ضعيف طالع من أوضة مكتب دكتور ريتشارد فتحت الباب مفيش حد بس الستارة كانت بتتموج من غير صوت في الهواء اللي داخل من الشباك المكسور جوه الأوضة المظلمة آه يبقى فعلا لوح الإزاز اتكسر في الأوضة دي نورت النور لمحت شظايا إزاز على الأرض وطبعا زي عوايدي دست على شظيتين إزاز برجلي الحافية شتمت في سري وقعدت على الأرض عشان أخرجهم لحظتها لحظتها لمحت شخص مستخبي ورا المكتب الشخص اللي أكيد كسر الإزاز بالعنف ده عشان يدخل المكتب لسبب معرفوش لو طلعت أجري من الأوضة دلوقتي ممكن يهاجمني عشان كده عملت نفسي مشغول بإني بطلع شظايا الإزاز من رجلي الدم كان بيصفر في وداني والادرينالين بيتضخ بكميات رهيبة في عروقي وإيديا بتترعش في لحظة واحدة نطيت فوق المكتب وبعدين رميت جسمي على الشخص المستخبي وراه نكمة انفجرت في بطني خلت الهواء يخرج من بقي جمعت نفسي بسرعة ورفعت ركبتي عشان أخبطه بين رجليه سمعته هو بيئن بس بس هو مين؟ وشه كان متغطي بقناع ما شفتش غير عينيه البردين عينين أبرد من فصل الشتاء في لندن ولونهم رمادي شبه ضبابها وجهت لكمة قوية لمناخيره ولكمة تانية لصدره أنا عمري ما كنت رياضي في حياتي والجودو والكاراتيه ما كانوش معروفين لجيلنا بس أي إنسان أي إنسان ممكن يقاتل بشراسة عشان يوصل لهدفه وأنا هدفي كان بسيط كان إني أمنع خصمي من إنه يقتلني فضلنا نتصارع وقت طويل كان قوي وكان شرس بس أنا أنا كنت غضبان غضب شديد وده خلى قوتنا متساوية إيده اتمدت بسرعة ومسكت شيء محطوط فوق المكتب بعديها بجزء من الثانية حسيت بالشيء ده بيخبطني في راسي خبطة معدنية تقيلة لا لا مش هغيب عن الوعي حاولت أقاوم الضلمة اللي ابتدت بسرعة تغلف عقلي بس للأسف ما فضلتش غايب عن الوعي فترة طويلة ممكن خمس دقايق أول ما فقت شفت الشيء اللي حسم المعركة مرمي جنبي على الأرض خرمت الورق الحديد بطني كانت مقلوبة بس ضغطت على نفسي وقمت جريت على رجلين زي الجيلي لحد ما وصلت للباب المفتوح نزلت السلالم وأنا واخد طريقي للمكان اللي كنت عارف إني هلاقيه فيه البدروم وفعلا كان واقف جنب تابوت دراكولا في الضلمة كان حاطط كشاف النور جنبه على الأرض كان مقرب وشه من الكنت وهو بيهمس بكلام ما قدرتش أفهمه زي ما تكون صلاة وثنية غريبة وبعدين هو الهبل ده مش هيخلص صرخت صرخت صرخة خضتني أنا شخصيا ومسكت إزازة من على الأرض وهجمت عليه وبس ما كانش اتحرك للجنب كان زمان الإزازة كسرت دماغه وخلصت نط ومسك الكشاف وطفى نوره بسرعة وبعدين وبعدين اللكمات انفجرت في كل مكان في وشي الحيوان ده الحيوان ده بيشوف في الضلمة زي الوطويط المرة دي ما قاومتش كتير كنت بحاول اخد نفسي وانا حاسس بطعم الدم المالح وبيملى بقي واضح إني محتاج ألعب شوية cardio نور البدروم نور دكتور ريتشارد ودكتور لوفاريسكي وقفوا حواليا بالبيجامات وعينيهم منفوخة من تأثير النوم الأكيد إن ما كانش فيا حيلة أتكلم بس طبعا طاقة التريقة اللي جوايا كانت أقوى من الوجع اللي حاسس بيه في كل حتة في جسمي يا دكاترة يا دكاترة أحب أهنيكم على ضمايركم المرتاحة الدوشة اللي أنا كنت عاملها كانت ممكن جدا تصحي الميتين ومع كده انتوا ما صحيتوش الا دلوقتي وبعدين ضغطت على نفسي وابتديت احكي اللي حصل اول ما دكتور ريتشارد سمع قصتي وشه احمر وقام بسرعه وخد طريقه لاوضه المكتب وبعدين الوضع هيبقى ايه دلوقتي لو نزل من فوق وقال ان مفيش ازاز مكسور واني كنت بهلوس تاني بس لحسن الحظ الكلام ده ما حصلش الدكتور رجع وهو ماسك في ايده خرمة الورق اللي كانت هتكسر راسي من دقايق
انت حظك كان حلو يا دكتور
شاورت على الازازة المكسورة على الارض على فكرة هو كمان حظه كان حلو
دكتور رفعت احنا ناس متحضرين واعتقد ان اللي حصل مش هيمنعنا اننا نلبس هدومنا عشان نتناقش بشكل متحضر نتقابل في اوضه مكتبي بعد خمس دقايق
لا لا لا الانجليز مش ممكن يا جماعة مش ممكن عاوزني لما الاقي حرامي عندي في البيت اقوم من السرير اخد دش واسرح شعري وبعدين البس البدله وانحني له زي الجنتلمان وانا بقول له يا استاذي العزيز لو ما مشيتش من شقتي خلال دقيقه هضطر اتخذ اجراءات خطيره يخرب بيت البرود المهم رجعت اوضتي ولبست وبعدين بصيت على وشي في المرايه الحمد لله مفيش عاهات مستديمه بس يا ترى ريتشارد ولوفاريسكي هيفسروا اللي حصل ازاي في اوضه المكتب اللي خلاص الستاره بطلت تتموج فيه سالتهم ها ايه رايكم دكتور لوفاريسكي رد عليا وهو بيتفادى انه يبص في عينيا لو عاوز تعرف رايي في احداث غريبه بتحصل الشيء المشترك ما بينها حاجه واحده اننا في كل مره يا اما بنقابلك وانت رايح البدروم أو مغمى عليك فيه دلوقتي جه دور دكتور ريتشارد عشان يتكلم
تصدقني لو قلت لك يا دكتور رفعت ان انا دلوقتي بحاول اخمن القصه اللي هتحكيها لنا المره الجايه عشان تبرر بيها نزولك البدروم بالليل
بجد أنا بتكلم مع اتنين أغبياء اتنين سامجين رديت وأنا هموت من الغيظ تفتكروا يعني أنا عاجبني البدروم أبو ريحة معفنة ولا وقعت في غرام الموميا المشوهة ولا بمارس هوايتي في النوم جنب التوابيت إيه السبب اللي يخليني أكدب عليكم دكتور ريتشارد ما قدرش يمنع ابتسامته ورفع ايديه في الهوا وهو بيحاول يهديني
انا مش بتهمك بحاجه يا دكتور بس واضح ان في محاولات بتتعمل عشان تخليك تنزل البدروم لوحدك بالليل
الموضوع ده ما خطرش على بالي قبل كده بس دكتور ريتشارد عنده حق بس برضه ايه السبب ايه اللي المفروض يحصل في البدروم ودي كانت الحاجة اللي قعدنا نفكر فيها طب طب ليه ما يكونش مجرد حرامي حرامي عادي دكتور لوفاريسكي بصلي الحرامية ما بيقفوش جنب التوابيت ويصلوا صلاة غريبة انت اللي حكيت لنا انه عمل كده فاكر؟ والحرامية ما بيعملوش صوت عالي وهم داخلين البيت اللي هيسرقوه الحرامي ده غبي أو أو كان عاوزك تسمعه أيوة والحرامية الحرامية ما بيدخلوش من شباك الدور التاني خصوصا لما يبقى عندهم شبابيك في الدور الأرضي ممكن يدخلوا منها دكتور ريتشارد كح وهو بيسلك زوره
في حاجه اغرب انتوا لاحظتوا الازاز اللي اتكسر مجرد فتحه صغيره فتحه ما تسمحش بمرور انسان
بصيت في عينيه بس تسمح بمرور بمرور وطواط دكتور لوفاريسكي اتكلم لغز تاني عاوزين رأيي بعتقد إن في جماعة سرية أو مجموعة من عبدة الشيطان عارفين إن الموميا موجودة هنا وبيحاولوا يسرقوها ازاي أصلا مفيش حد يعرف الموضوع ده دكتور ريتشارد رد عليا
أيوة بس إحنا عرفنا اللي عرفناه عن طريق المخطوطات فإيه اللي يمنع إن حد تاني يعرف لازم ناخد بالنا أكتر مش فاضل غير يوم واحد على البعث خلينا نعديه على خير وانت يا دكتور رفعت ما في زيارات تانية للبدروم عشان ما اعتقدش ان المرة الجاية هتخلص على خير انا عاوزك ترجع مصر حتة واحدة حتة واحدة ما يكونش فيها اي ثقوب
دكتور لوفاريسكي ودكتور ريتشارد نزلوا بس أنا فضلت في أوضة المكتب كنت بفكر بما إن الحرامي ما دخلش من الشباك يبقى واحد من الموجودين في البيت وبما إنه قوي يبقى راجل وبما إنه مش أنا يبقى حد من الدكاترة وبما إن عينيه رمادي وجسمه قوي يبقى بالظبط ده بيتفق مع اللي حصل امبارح دكتور ريتشارد طرف في كل حادثة غامضة وبعدين يرجع يأكد لي إني بهلوس بس هو الراجل ده مخبي إيه؟ ممكن يكون بيعمل فيا مقلب ولا مجنون؟ أنا مش مستبعد الموضوع ده على فكرة اللي عاش حياته وسط الهبل ده أكيد شخص مجنون أو شخص اتجنن بس برضه ليه أنا؟ ممكن عشان أنا أصغر واحد فيهم في السن وهيبقى سهل التأثير عليا مش قادر أفهم على أي حال مش فاضل غير يوم واحد وأنا مفيش أي اختيار قدامي غير إن أفتح عينيا كويس وأستنى دخلت أوضتي وقفلت الباب فتحت الشباك وبصيت منه لفوق على شباك أوضة المكتب المكسور تهيألي إن في حاجة مبهمة بتخرج ببطء من الفتحة اللي في الإزاز وبعدين وبعدين عرفت هي إيه كان وطواط صغير وطواط فرد أجنحته ولف لفتين في الهوا وبعدين طار واختفى في الضلمة يوم الأربع خلاص كل حاجة بقت جاهزة في اليوم ده خرجت أنا وميسس كامينجز واتمشينا في الريف الإنجليزي الجميل اتكلمنا عن كل حاجة ما عدا الموميا الموجودة في البدروم طبعا كنت خايف لساني يفلت مني بكلمة كده أو كده عن الموضوع الغريب بقى إن كان عندي إحساس إنها عارفة كل حاجة رجعنا البيت وقت العصر اتغدينا بعد الغدا دكتور ريتشارد اقترح علينا ننام شوية عشان هنقضي الليلة سهرانين وفعلا دخلت أوضتي وعلى طول غرقت في النوم ترانسلفانيا
ترانسلفانيا ترانسلفانيا الشيطان الشيطان دراكولا دراكولا دكتور ريتشارد
دم وخفاش وقمر قمر وخفاش ودم قمر وخفاش ودم وخفاش ودم
200 سنة جنين جنين الشر
الدكتور دراكولا بيدخل الأوضة انا جيت عشان اخدك معايا لا لا من فضلك اديني فرصة تانية انا مش عزرائيل يا دكتور رفعت أنا مجرد مصاص دم غلبان بصت يهوذا المليانة بكره الذات كان في فلاحة في قريتي رايحة الغيط لما لما مش فاكر مش ابعد عني ابعد عني ما تقربليش للحظة ما عرفتش أنا فين هي ضلمة الأوضة جزء من الحلم ولا أنا أنا الحلم الشمس غابت والليل جه طب ليه مفيش حد صحاني لحظتها عرفت ايه اللي قلقني من النوم في اصوات خطوات ماشيه بره في الطرقه في حاجه غريبه في الخطوات دي دي مش خطوات انسان بيمر من قدام الاوضه بشكل عادي دي خطوات واثقه بطيئه خطوات واضح ان الغرض منها اني اسمعها من غير ما اعمل اي صوت مسكت الاباجوره في ايدي بعد ما خلعت فيشتها من الحيطة وببطء مشيت ناحية الباب الخطوات الخطوات رجعت تاني الدم اتجمد في عروقي صاحب الخطوات دلوقت واقف ورا الباب بالظبط ممكن يكون ريتشارد ولا ولا لوفاريسكي وايا كان الشخص ده بيتلصص عليا ليه مديت ايدي وفتحت الباب بضوء الطرقة الضعيف شفت قدامي شخص شخص أنا عارفه كويس دكتور رفعت في حاجة غريبة حصلت كاترين انت واقفة هنا ليه؟ ايه اللي حصل؟ كاترين كانت بتترعش ووشها اصفر على عينيها الزرقاء الجميلة كان في غشاوة من الدموع المتجمدة اللي لسه ما سالتش مفيش حد موجود يا دكتور رفعت يعني ايه مش فاهم مفيش حد كل الاوض فاضيه ولا والدي ولا والدتي ولا دكتور لوفاريسكي كل الاوض فاضيه غريبه فعلا كلهم مش موجودين هي الساعه كام دلوقتي الساعه 11 يعني يعني مش فاضل غير ساعة واحدة والكونت يصحى راحوا فين؟ سابوا البيت ولا استخبوا في مكان؟ طب ليه سابوني أنا وكاترين لوحدنا؟ أنا أنا خايفة جدا يا دكتور أنا نمت بعمق ولما صحيت لما صحيت ما لقيتش حد كانت بتترعش زي ورقة الشجر ضمتها شيء اتحرك جوه قلبي لأول مرة أخد بالي إني عشت 35 سنة من عمري وحيد شعور غريب إنك تبقى مسؤول عن إنسان إنسان يكون محتاج لك لدرجة إنه يبكي خدتها من إيديها ونزلنا البدروم كل حاجة زي ما هي التابوت المشؤوم في مكانه وموميا الخفاش والجردل اللي فيه دم الخنزير هو هو انت عارفة اللي المفروض يحصل الليلة هزت لي راسها طيب عارفة ان الميعاد فاضل عليه ساعة ايوه عارفة طب انت متأكدة انك دورتي على والدك ووالدتك كويس آه دورت في البيت والبدروم والجنينة مفيش أي حد سابونا ومشيوا ولعت سجارة وقعدت على حرف التابوت وأنا بفكر دلوقتي إحنا ما قدامناش غير إننا نطلب الشرطة إيه رأيك؟ المشكلة إن ما عندناش تليفون وأقرب تليفون على بعد نص ساعة مشي يا حلاوة في اللحظة دي الدنيا ظلمت في البدروم الصراحة الكهرباء اختارت وقت مناسب جدا عشان تتقطع ولعت شمعة كانت مرمية على الأرض ضلنا على الحيطة عبارة عن عملاقين بيراقبوا اللي احنا بنعمله وبيتصنتوا على اللي احنا بنقوله عارفة يا كاترين كل الخطوط بتتقابل عند نقطة واحدة نقطة بتضطرنا لو انتي اننا نكون المسؤولين عن رجوع الشيطان ده هل فعلا احنا احسن حد ممكن يعمل الموضوع ده هل الشيطان شايف فينا شر خفي بيأهلنا للمهمة دي عامة احنا احنا خلاص بقينا مجبرين كاترين ردت عليا بغضب بيدل على حاجة واحدة على إنها مش متفقة معايا مجبرين وإيه اللي يخلينا مجبرين إحنا نقدر نمشي دلوقتي وبعد نص ساعة بس هنوصل للعمران هنوصل للدفى والأمان صوتي عالي وأنا بحاول أقنعها لأ لو عملنا كده هنفضل طول عمرنا محروقين بنار الفضول نار عمرها ما هتطفي هنفضل نلعن نفسنا على جبننا وهنفضل نسأل نفسنا سؤال ملوش إجابة هل دراكولا هيقوم؟ إحنا ظاهريا بس أحرار بس في الواقع إحنا متكتفين متكتفين بحبال الفضول العلمي المتينة إحنا ما قدمناش غير إننا نكمل وهنكمل بس يا دكتور مفيش بس لو ضيعنا الفرصة دي مش هترجع إلا بعد مئة سنة وقتها وقتها هنكون متنا وشبعنا موت من غير ما نعرف طبعا طبعا كاترين كانت صغيرة في السن وما فهمتش كل كلامي واللي فهمته منه ما اقتنعتش بيه بس في نفس الوقت ما كانتش تقدر تمشي لوحدها اللي خطط للي احنا فيه دلوقت شيطان شيطان تفكيره جهنمي وعارف ان اللي هيتحط في الموقف ده مش هيبقى قدامه خيار غير انه يكمل
طيب والدي ودكتور لوفاريسكي فين؟ مش المفروض يحضروا معانا التجربة؟
معرفش وما عنديش وقت أعرف المهم المهم إننا نجهز المكان لاستقبال الكونت مش فاضل غير عشر دقايق على نص الليل جبت جردل الدم وقربته من التابوت حطيت الخفاش على صدر الموميا وبعدين طفيت الشمعة عشان ما تضايقش الكونت لما يصحى بعد سبع دقايق هيتعامد المشتري على المريخ والقمر القمر هيظهر من ورا السحاب بعد سبع دقايق بالظبط العلم هيعرف إذا كان السحر خرافة ولا لأ أنا أنا في الوقت ده ما كنتش بردد غير جملة واحدة بالعربي العربي اللي هي ما تفهموش الشيء ده مش هيقوم أنا متأكد إنه مش هيقوم لا لا لا الشيء ده مستحيل يقوم وإلا طبعا هنبقى في موقف لا نحسد عليه مش فاضل غير أربع دقايق تلات دقايق الساعة دلوقت اتناشر ونص ومفيش حاجة حصلت برغم الضلمة كنت شايف حدود الجسم اللي نايم في التابوت ولمعة عينين كاترين كنت شامم ريحة الفورمالين وكنت سامع صوت دقات قلبي مفيش حاجة حصلت كله كله كان وهم ولعت الشمعة المكان نور إلى حد ما الكنت بقى شكله مبتذل وسخيف بطريقة مش قادر أوصفها الوش المتآكل والشعر و و و الموضوع انتهى قلت الكلمتين دول لكاترين بس كاترين كاترين فضلت ساكتة ما ردتش عليا نظرة غريبة كانت مرسومة على وشها التجربة أكيد دمرت أعصابها بس أنا أنا ما كانش قدامي حل تاني المهم المهم دلوقت أعرف الأغبياء دول راحوا فين ممكن يكونوا مستخبيين دلوقت عشان يشوفوا المقلب اللي هم عاملينه فيا هيخلص على ايه غريبة غريبة ريحة الكبريت اللي أنا شاممها دي ما علينا دكتور ريتشارد اللهبل ضيع حياته في لعب عيال مش مهم المهم إن أنا هرجع القاهرة بذكريات ذكريات كل ما هفتكرها هموت على نفسي من الضحك غريبة فعلا ريحة الكبريت دي دلوقت أقدر أقول بكل ثقة إن العلم هو العلم وأي حاجة تانية خزعبلات بس بس انت بصلي بالطريقة الغريبة دي ليه يا كاترين؟ آه أنا كنت لسه وسيم كنت لسه محتفظ بشعري بس بس ما كنتش يعني جذاب للدرجة دي وخصوصا بالنسبة لبنت مراهقة كاترين يلا بينا نطلع من البدروم ما ردتش عليا انفجرت في ضحك هستيري فضلت تضحك وتضحك وتضحك في الضلمة المسكينة اتجننت كاترين قامت ومشيت لحد ما وصلت للجردل اللي جنب جثة الكونت مدت ايديها فيه وخرجتها وهي مليانه دم وبعدين وبعدين ابتدت تلحسها بتلذذ كاترين انت مجنونه انت بتعملي ايه ردت عليا بصوت بارد انت لسه ما فهمتش لغايه دلوقتي يا غبي بجد لسه ما فهمتش هي هي البنت دي بتعمل ايه اكيد اتجننت و والتابوت التابوت فضل في مكانه كل السنين دي وكنت نايم فيه والصندوق العاج على صدره عشان كده عشان كده قصة دكتور لوفاريسكي ما كانتش منطقية عشان عشان ما ينفعش يتقتل كل مرة وبعدين يرجعوا يحطوه في نفس التابوت بنفس الوضع مش هتفهم عمرك ما هتفهم أسنانها لمعت في الضلمة وأنا أنا في اللحظة دي فهمت دراكولا عمره ما أمن التابوت الطقوس كانت بتتعمل جنب جثته مرة كل مئة سنة وبعدين روحه تتنقل لواحد من اللي بيعملوا الطقوس في حالتنا دي أنا وكاترين كنا المختارين وعشان كده التانيين تم استبعادهم بشكل ما دلوقتي بعد نص الليل كاترين اتغيرت شربت الدم واسنانها الحادة بتلمع في الضلمة وبيفوح من جسمها ريحة الكبريت المقرفة وأنا أنا محبوس معاها في البدروم للأسف للأسف فهمت كل حاجة متأخر متأخر قوي دكتور رفعت تعالى تعالى اقعد جنبي صوت مغري جاي من عالم بعيد تعالى وعشان كده ما تحولتش انا كمان عشان مصاص الدماء الجديد اكيد محتاج وجبة عشاء هيتعشى بايه لو اتحولت انا كمان لمصاص دماء قبل حتى ما اقدر افهم اللي بيحصل لقيت نفسي بجري خرجت من البدروم للطرقة ومن الطرقة لمدخل البيت الضلمة خلتني أخبط كذا مرة في حاجات حاجات ما كنتش عارف هي إيه قلبي كان هيخرج من زوري الجنينة غرقانة في نور القمر بجري وأجري جريت لحد ما عضلاتي حرقتني جريت لحد ما قلبي ضخ حمض بطاريات في عروقي وبعدين وبعدين جريت شوية كمان لحد ما أخيرا لمحت من بعيد أضواء العمران وشفت ناس خلال 24 ساعة كنت رجعت لبيتي العزيز في الدقي قضيت أيام وأنا بتخيل كاترين وهي ماشية في الغابات اللي حوالين بيتهم وبتدور على ضحية وتخيلتها وتخيلتها وهي ميتة ووتد خشب مغروز في صدرها بعد شهور اتشجعت وبعت جواب لدكتور ريتشارد أو أو بعته لعنوانه على الأقل ما جاليش أي رد بعت تلات جوابات تانيين والنتيجة النتيجة إنه وصلني جواب من ملك البيت الجديد بيقول لي فيه إن دكتور ريتشارد ما بقاش بيعيش هنا وإنه هاجر لأستراليا مع أسرته وما يعرفش عنوانه هناك قضيت ليالي سودة طويلة بسترجع شريط اللي حصل وبحاول أحلله ممكن يكون كان بيتهيألي ولا اللي حصل ده كان مجرد حلم ولا ولا كانت حقيقة حقيقة بتتلخص ببساطة في إن البنت أعصابها انهارت نتيجة التجربة الرهيبة ولا ولا كان واقع واقع عشته لما اتحبست في البدروم مع مصاص الدماء مش عارف وعمري ما هعرف أبدا طيب طيب كاترين هل كاترين اتقتلت بإيدين شخص بين قوسين غير ملوث؟ شخص مثلا زي والدها وبعدين هرب على استراليا ولا ولا هي اللي قتلت أسرتها وجت أوضتي وابتدت تمثل عليا ولا- ولا كان مقلب مقلب متقن عملوا فيا أسئلة أسئلة كتير من غير إجابة الصراحة الصراحة مش عاوز أعرف إجابتها اللي أنا عارفه إني عمري ما هحضر مؤتمر تاني عن أمراض الدم وعمري عمري ما هروح يوركشاير أو أستراليا وعمري عمري ما هشوف فيلم تاني لدراكولا شعر راسي شاب وانا مستني انتقام الكونت خصوصا اني بقيت عارف حقيقته علقت حزم توم وسلاسل فضة على الابواب والشبابيك بس الحمد لله مفيش حاجة حصلت ممكن يكون ستر ربنا ولا خوفي ده كان مجرد اوهام بعد سنتين قابلت شيطان تاني من نوع تاني في مكان تاني شيطان نساني اللي حصل مع الكونت تماما ايه ده ثواني دي قصة تانية لو عاوزيني احكيها لكم قولوا لي في التعليقات دكتور رفعت اسماعيل القاهرة يناير 1992